السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين المؤمنين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم إخوتي أحبتي أبنائي بناتي أحفادي حفيداتي كل يوم سبت وأنتم بخير وكل يوم ستة من أكتوبر ومصر بخير كل عام دراسي وأنتم بخير كل زمان ويوم نعبد ونطيع فيه ربنا يعود علينا بالخير وأسأل ربي عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والأمان والسلامة والإسلام أبنائي بناتي كل موسم حج وأنتم بخير وأسأل الله أن ييسر للحجاج حجهم وأن يردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم ومحيت سيئاتهم وأبدلهم الله قلبا خيرا من قلوبهم وجوارح خيرا من جوارحهم عادوا كأحسن ما يكونون وأسأل ربي لي ولكم ولمن يشاهدني من أبناء وبناتي من الكبار والصغار من الذكور والإناث أن يمتعنا الله بالطواف حول البيت وأن يسعدنا الله بالوقوف على عرفات وأن لا يحرمنا شرف الوقوف على عرفات ما دامت فينا أرواحنا وأسأل الله عز وجل إن كان حرمنا هذا العام ألا يحرمنا في سائر الأعوام وإن كان حرمنا هذا العام لا يحرمنا من فضله وعطائه ومن جزيل ثوابه ومن تفضله على عباده في أن يكتب لنا ما كتبه لعباده الصالحين على عرفات مصر بخير ودائما هي بخير أولادنا بناتنا أحفادنا حفيداتنا رجالنا نساء نساؤنا شبابنا بخير ما داموا على طاعة الله وأسأل الله أن يديم علينا طاعته وأن يمن علينا بستره وتوفيقه في البداية أسعد بلقائكم وأنتم تعلمون كم أنا سعيد بهذا اللقاء الذي نطوف فيه معا مع المناقب والفضائل مع الآداب والأخلاق مع التربية مع الأصول مع الواجب مع المعرفة مع العلم مع الحب مع الود مع التسامح مع الفداء مع الجهاد مع التضحية قصص متنوعة قصص تروح هناك وتأتي إلى هنا وأردت اليوم أن تكون قصتنا موافقة للحال الذي نحن فيه كل مصر الآن تعيش نصر أكتوبر ذاك النصر الذي رفع اسم مصر وهو مرفوع من قديم الزمان من أول ما دخلها عمرو بن العاص وصار لمصر مكان بين دول العالم ولن يزال إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه أنا أردت اليوم أن أعيش معكم أيضا في أحداث في بطولات لكنها بطولات نادرة بطولات سيأتي الكلام عنها في البداية أرحب بكم وأبشركم إن شاء الله تعالى بأن حكايات جد سعد التي قلناها على شاشة قناة الرحمة الآن أصبحت في كتاب جمعها بعض الأفاضل من الاسطوانات الخاصة بي ثم نشرت في كتاب حكايات جد سعد التي قيلت على شاشة قناة الرحمة المباركة إن شاء الله تعالى وهي موجودة الآن في السوق في مكتبة الصلف الصالح في الأزهر أو في الحسين ما أدري لكن إن شاء الله تعالى تأتي أجزاء أخرى وتتتابع إن شاء الله الحكايات نعيش فيها مع أحلى وأحب وأشوق الحكايات في البداية أرحب معكم بضيوفي الأعزاء أبنائي أحفادي من معايا خالد هاني محمد خالد هاني يا مرحبا يا خالد محمد نبيل محمد نبيل ازيك يا محمد الحمد لله محمد آل.
محمد هاني كيف حالك يا محمد الحمد لله معايا النهاردة ومعاكم حكاية بمناسبة أحداث نصر 6 أكتوبر أنتوا عارفين 6 أكتوبر إيه اللي حصل في يوم 6 أكتوبر ده يا خالد انتصرنا على اليهود انتصار مصر على اليهود انتصار مصر على اليهود الإسرائيليين هي 6 أكتوبر دي كان سنة كام 1973 الله الله 1973 أنتوا عارفين آه، سمعتوا حاجة عن نصر 6 أكتوبر سمعتوا حاجة عن المعركة شفتوا مثلا مسلسل شفتوا ح- آه، فيلم شفتوا حاجة بتتكلم عن نصر 6 أكتوبر وإيه اللي حصل للمصريين في هذا اليوم إيه أحسن حاجة عملها المصريين في هذا اليوم هم.
احنا انتصرنا عليهم انتصرنا أيوة ما أنا عارف انتصرنا لكن عملنا إيه كمان مش هم عبروا القناة الجنود المصريين عبروا القناة مش كده وكانوا عاملين حاجز كده من الخرسانة والتراب اسمه إيه خط إيه خط برليف أيوة ما أنتوا عارفين اهو خط برليف المصريين عبروا القناة وحطموا خط برليف ودخلوا سيناء وانتصروا على الأعداء وردينا أرضنا إلينا مكرمين معززين تعالوا بقى نسمع مع حبايبي حكاية النهاردة حكاية النهاردة حكاية بطولة بطولة ليست ككل بطولة أنا دايما أقول لكل زمان رجال وفي كل زمان رجال وأرجل الرجال من رباهم سيد الرجال من هو سيد الرجال
سيدنا من سيدهم أفضلهم أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد هو سيد الرجال ربى لنا رجال رباهم وطلعهم لنا وبقوا قدوة لنا من هم هؤلاء الرجال أصحاب النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم مش كده هم سادة الرجال وخير الرجال النهاردة بمناسبة 6 أكتوبر والبطولات اللي بنسمعها في 6 أكتوبر هنقول بقى بطولة حصلت من زمان في زمن الرجال الرجال الذين رباهم سيد الرجال وبالضبط في سنة 3 هجرية سنة 3 احنا السنة دي 1433 هجرية مش كده يعني الحكاية دي بقى لها 1430 سنة من زمان خرج النبي إلى غزوة أحد تمام وفيه راجل من الصحابة أنا عايز أقول عشان نتعلم كان محمد بن سعد بن أبي وقاص بيجمع عياله أولاده وأولاد أولاده ويحكي لهم سيرة النبي وسيرة أصحاب النبي وبيقول لهم يا بني هذه مآثر بطولات أجدادكم فاحفظوها وعلموها لأولادكم ولا تضيعوها احنا عايزين بقى نراجع المآثر نرجع ورا شوية مع أصحابي وحبايبي مع أبنائي وبناتي نحكي حكاية حكاية حصلت من 1430 سنة مين البطل بتاعها واحد كان أعرج عارفين الأعرج يعني رجله إيه مقطوع مقطوعة مش كده اسمه إيه اسمه عمرو ابن الجموح اسمه إيه يا خالد عمرو بن جموح اسمه إيه يا محمد عمرو بن الجموح اسمه إيه يا محمد عمرو بن جموح نعم عمرو ابن الجموح كان أعرج وله أربع أولاد أبطال زي الأسود رباهم وأدبهم وأسود قبل غزوة أحد كان في غزوة اسمها غزوة بدر ما خرجش فيها عشان كانت رجله إيه مقطوع مقطوعة لما جت غزوة أحد قال لا ما ينفعش كده معقولة النبي يخرج في غزوة بدر وما خرجش ويخرج إلى معركة أحد وأنا ما أخرجش مع النبي لا أنا هخرج وهو رجله إيه مقطوع مقطوعة راح ماسك العكاز وخارج أولاده الأربعة قالوا له رايح فين يا أبونا قال لهم رايح أخرج مع النبي أجاهد في سبيل الله مع رسول الله قالوا له يا أباه إحنا أربعة نخرج مع رسول الله وانت عندك عذر مش كده معذور معذور ليه لأن رجله إيه مقطوع مقطوع وربنا عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج يعني الأعمى ما يجاهدش هيجاهد ازاي وهو أعمى والأعرج برضه ما يجاهدش ليه لأنه مش هيعرف يمشي في المعركة والمريض اللي مش قادر يقف نفس الكلام فقالوا له يا أبانا انت ربنا عذرك انت معذور عندك ايه عذر عذر واحنا هنجاهد احنا الاربعه قال لهم لا والله انا عايز اموت شهيد انا هخرج انا عايز امشي في الجنه وانا اعرج اطأ بعرجتي هذه في الجنه الله عايز يروح فين في الجنة الجنة ويمشي في الجنه ازاي هو وهو أعرج رجله مقطوعة فأولاده قالوا له لا مش هتخرج قال لهم لازم أخرج راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام
عمرو بن الجموح قال له يا رسول الله أنا أريد أن أخرج معك وأولادي بيمنعوني وأنا عايز أطأ أطأ يعني أمشي برجلي العرجاء هذه في الجنة والنبي قال لأولاده طب وانتوا ليه منعينه منعينه ليه قالوا له يا رسول الله احنا أربعة هنجاهد مكانه وهو معذور فقال النبي لعمر بن الجموح قال له أما أنت أنت عذرك الله ما فيش عليك جهاد وقال لأولاده إذا كان هو عايز يخرج سيبوه يخرج لعل الله يرزقه الشهادة ويموت شهيدا فسيدنا عمرو بن الجموح قال له يا رسول الله لو أنا دخلت الجنة هبقى أعرج ولا سليم هيبقى إيه يا خالد سليم هيبقى ايه يا محمد سليم هيبقى ايه يعني ربنا هيطلع له رجل مكان الرجل المقطوعة اه قال له يا رسول الله ان انا دخلت في الجنة ادخل امشي في الجنة امشي في الجنة برجلي سليمة قالوا قال النبي نعم فقال خلاص انا هخرج الج- الى الجهاد راح ركب الايه الجمل وخرج يجاهد في سبيل الله وهو خارج كده من بيته بص لبيته كده وقال اللهم لا تردني لأهلي اللهم لا تردني إلى أهلي واقبلني عندك شهيدا بسم الله وتوكل بدأت المعركة وبدأ القتل والقتال وعمرو بن الجموح أعرج وعمال يقاتل ومعاه أربعة من أولاده شوية لقى واحد من عياله قتل اسمه خلاد ابن عمرو بن الجموح قتل ومات هو استمر يقاتل لغاية ما ضرب وقتل هو الآخر شهيد في يوم أحد بدأ القتال واستمر القتال وانتهت المعركة وصل الخبر إن فيه سبعين واحد من المسلمين قتلوا في يوم أحد كان له زوجة اسمها هند هند بنت عبد الله بن حرام هند زوجته عرفت ان زوجها اتقتل واخوها عبد الله بن حرام اتقتل شهيد وابنها خلاد اتقتل شهيد راحت واخده الجمل وطالعه جري إلى أرض المعركة مشيت من المدينة لغاية أحد أحد بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقتهم الثلاثة موجودين ابنها اسمه إيه عمرو بن خلاد خلاد وزوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام راحت شايلة الثلاثة وحطهم على الجمل وضربت الجمل وهم مقتولين وضربت الجمل عشان تجيبهم تدفنهم في المدينة في البقيع جنب المسجد النبوي تضرب الجمل يمشي ما يمشيش الجمل ايه ده كل ما توجهه ناحية المدينة ما يمشيش ترجعه ناحية أحد يجري تروح رجعاه تاني ناحية المدينة ما يرضاش يمشي قابلتها السيدة عائشة قالت لها يا هند ما هذا قالت لها زوجي وأخويا وابني قتلوا شهداء قالت لها السيدة عائشة كيف رسول الله قالت لها رسول الله بخير لكن دول ثلاثة من أهلي ماتوا قالت لها ومال هذا الجمل ماله في ايه الجمل ما بيمشيش ليه قالت لها برك ولم يتحرك قالت لها السيدة عائشة يا هند عشان الحمولة ده انتوا أربعة انت وزوجك وابنك وأخوك على الجمل قالت لها لا مش الحمولة ده هو بيشيل أكتر من كده لكن في حاجة فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
تسأله تقول له يا رسول الله لما بمشي بالجمل ناحية ايه ناحية المدينة لا ما بيمشيش لما رجعوا الأحد يمشي يمشي النبي قال لها هو قال ايه وهو خارج للمعركة وهو خارج لما ركب الجمل ورايح المعركة قال ايه اللهم لا تردني إلى أهلي وأقبلني أقبلني عندك الله يا سلام شوف الدعاء الجميل ألا تردني إلى أهلي واقبلني عندك شهيدا شهيدا عشان كده الجمل مش راضي يرجع ايه إلى المدينة لبيته عايز يفضل فين في أحد فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها يا هند إن الله استجاب دعاء عمرو قال لا تردني إلى أهلي وأمر به مع عبد الله بن عمرو بن حرام الاثنين يدفنوا في قبر واحد في أحد قال لها بقى كلمة جميلة أوي قال لها يا هند من المؤمنين من إذا أقسم على الله لأبره يعني يقول يا رب اديني يديله يا رب اعمل لي يعمل له من المؤمنين من أق من إذا أقسم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح قال لها يا هند زوجك عمرو بن الجموح من ساعة ما اتقتل والملائكة تظلله الملائكة إيه تظلله عاملة عليه إيه مظلة والملائكة تظلله تنظر مستنية أين يدفن هيدفن فين مستنية يا هند ادفنه هنا ودفنوا النبي مع أخوها عبد الله ابن عمرو ابن حرام هذه بطولة مش كده ولا ايه انا هتكلم على احنا فهمنا ايه من القصة ونتعلم ايه من القصة لكن انا اردت اليوم ان احنا نعيش مع ايام الرجال قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه يعني مات ومنهم من ينتظر ولسه هيجي ناس كل يوم فيه رجال فيه رجال في أكتوبر في حرب أكتوبر وفيه رجال الأيام دي بيموتوا في سبيل الله عز وجل فيه رجال بيحافظوا على أمن مصر فيه رجال بيعلموا الناس فيه رجال بيحافظوا على الأخلاق لو لقوا ناس بلطجية بيقوموا لهم ويح- وي- ويمنعوهم من البلطجة فيه رجال بيقوموا بالتعليم يعلموا الناس الدين يعلموا الناس الأدب كل يوم في إيه رجال مش كده وكل يوم هنشوف رجال وإحنا شفنا في حرب أكتوبر بطولات وفي حرب 56 بطولات وفي كل وقت موجود بطولات وفيه إن شاء الله لغاية آخر يوم من من أيام الدنيا هنلاقي بطولات وهنلاقي رجال مش كده ولا إيه إن شاء الله تعالى عايز قبل ما أبدأ في الكلام في الأسئلة والاتصالات نبدأ ناخد فاطمة سوهاج السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ كيف حالك
ازيك يا شيخ الله يحييكي
والله يا شيخ انت دايما بتسعدنا بحاجاتك الجميله ربنا يسعدك ويكرمك خير يا رب الله يعزك يا فاطمة
يا شيخ آه، حضرتك انا آم، يعني عندي 23 سنه و- آم، ولما عملوا الفيلم ال- المسيء للنبي ده رحت لبست النقاب آه، فعايزاك يا شيخ تدعي لي دايما ان ربنا يثبتني و- و- ويكرمني ويكرمني بخير بالله عليك يا شيخ تدعي لي وتدعي لي في الطعام يكون حاجه كبيره خالص الله يبارك فيكي ويثبتك على الحق ويثبتنا وإياك على الدين ويرزقنا وإياك القبول وإن شاء الله غيرك يفعل مثلك بناتنا تحجبوا تستروا شبابنا يسيبوا الشوارع ويروحوا المساجد بدل ما يقفوا على الحارات والنواصي أولادنا وبناتنا اللي مش عارفين حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا محمد بن سعد بن أبي وقاص كان يجمع أولاده وبناته إحنا فين فين الأباء والأمهات مين من الأمهات اللي جابت سيرة النبي مين من الأمهات اللي جمعت أحاديث عن النبي وعرفتها لأولادها وبناتها مين اللي بيقعد مع أولاده يحكي لهم مآثر الآباء محمد بن سعد بن أبي وقاص كان يجمع بنيه ويقول لهم يا بني هذه مآثر فضائل مناقب هذه بطولات آبائكم آبائكم فاحفظوها وعلموها لأولادكم ولا تضيعوها بالله عليكم مين من الأمهات والأباء اللي يعرف عمرو بن الجموح رجل بهذا الشكل رجل بهذه البطولة بطولة نادرة أعرج ويخرج للمعركة يقاتل مش خارج لوحده هو وبنيه الأربعة هو و- و- وبنوه الأربعة أربعة من أولاده خرجوا أربعة وهو معاهم ما قالش ما أنا ما عليش قتال أنا معذور لا عايز يقاتل ليه علشان يموت شهيد ويدخل الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن الجموح يمشي في الجنة برجليه سليمتين صحيحتين من الناس من المؤمنين من إذا أقسم على الله لأبره احنا عايزين دعائنا يستجيب عندي ولد عندي بنت عندي زوج أنا مريضة حياتنا تعبانة الولد ما بيسمعش الكلام البنت لحتى الآن ما اتجوزتش الولد بقى عنده 30 سنة ومش عارف يتجوز عندنا مشاكل ندعو الله طب كيف ندعو الله لما نبقى طاهرين لما القلوب صافية لما تكون القلوب مملوءة بالإيمان عايزين نستفيد من أولادنا ونستمتع ببناتنا ونربيهم على المآثر إن شاء الله تعالى يا محمد أنت حافظ آه، هتقرأ لنا إيه يا محمد إن شاء الله سورة الأعراف محمد آه، خالد سورة البروج البروج أنت آه، للعلم خالد ما شاء الله يؤذن في المسجد وصوته جميل وما- مش أنت اللي بتأذن يا خالد مم.
طيب اقرأ لنا كده من سورة البروج اتفضل أعوذ بالله من الشيطان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الله يفتح عليك يا خالد ما شاء الله جميل أنت عارف الأحكام يا خالد عارف أحكام التجويد مش قوي يا عم.
مش قوي طيب مثلا والسماء ذات البروج السماء دي فيها ايه فيها مد ايوه لل-
مد ايه متصل ولا منفصل متصل متصل يبقى مد واجب متصل مش كده جميل محمد انت حافظ قد ايه يا محمد 21 جزء 21 جزء ما شاء الله هتقرأ لنا إيه إن شاء سورة الله الأعراف الأعراف يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون أو هم قائلون أو هم قائلون فتح الله عليك يا محمد. طيب محمد هاني أنت هتقرأ لنا إيه يا محمد حديث ه- عندك حديث آه.
حديث إيه يلا كده أعوذ بالله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساكت فأكثر من الدعاء
يا سلام أقرب ما يكون العبد من من ربه ربه وهو ساكت فأكثر من الدعاء فأكثروا فيه من الدعاء طيب جميل السلام عليكم يا يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله ممكن أقرأ اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يا يوسف نعم انت في سنة ايه يا يوسف أنا أقول إعدادي ما شاء الله حافظ قد ايه يا يوسف حافظ لغاية سورة هود لغاية هود بسم الله ما شاء الله ممكن جميل.
أقرأ- ممكن أختي تقرأ مختك مين مريم يا مريم السلام عليكم
ألو السلام عليكم
الحمد لله ازيك يا مريم الحمد لله انت في سنة ايه عليكم السلام انت في سنة ايه
أنا سنة تالتة تالتة تالتة ايوه هتقرأي لنا ايه يا مريم ممكن أقول التحفة؟
قولي التحفة يقول راني رحمة الغفور دايما سليمان وجردوري الحمد لله مصليا عليه وليه ومن تلاه محمد ومن تلاه وبعد هذا النظم لمريدي بالنون والتنوين والمدود سميتها بتحفة فارس عن شيخنا يا مريم.
أي نعم انت حافظة قد ايه يا مريم أنا اه
جزئين جزئين ما شاء الله يعني عمة وتبارك مش كده آه.
طيب ان شاء الله لما تكملي الجزء الثالث ان- تبقي تجينا بقى ان شاء الله في القناة عشان نسمعي يلا مع السلامة معنا فاطمة السلام عليكم أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخ منور الشاشة الله يبارك فيكي ربنا يعزك يا شيخ ويكرمك إن شاء الله يا شيخ لما قلت دلوقتي على الشباب اللي بيتجوزوا في سن 30 والله يا شيخ أشتاق جدا إلى أن تدعو لأخي أن يمن الله عليه بالزوجة الصالحة ويعفه دائما من الحرام ويرزقه الخير دائما بالله عليك تدعي له يا شيخ أسأل الله أن يبارك في بالله شبابنا عليك.
وبناتنا وأن أمين يا يزوج شبابنا بالبنات الصالحات وأن يزوج بناتنا بالشباب الصالحين يا رب العالمين يا أنا شيخ، عارف بالله عليك عارف إن كل أم عندها ولد كل أم أيوة يا عندها شيخ.
بنت لا تنام الليل لكن إن بعد شاء إذنك.
الله ممكن- الفرج قريب ممكن ممكن يا شيخ هكمل كلمة بس وحضرتك أنا هسمعك من خلال الشاشة مم.
آه، رأي بالله عليك يا شيخ دي رسالة من أمي إنها بتدعو لك بالصحة والشي- والشفاء الدائم وتتمنى لك العفو والعافية وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليك دائما بالخير الدائم وبالله عليك يا شيخ رسالة من أمي إنه بتقول لك تدعي ل- ل- لأخويا دايما بالله عليك إن شاء الله بإذن الله ربنا إن شاء الله ربنا يعزك يا يمتع شيخ وادعي لنا أمك معاه.
ويقر عينها وتقولي لها تدعي لي إن ربنا يكتب لي الحج هذا العام إن شاء الله وفي كل عام يا رب والله الله يا يبارك شيخ فيك هيديك والله هيديك إن شاء يا الله.
يا شيخ انه في كل يعني في كل يعني في كل برامجك تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانت باذن الله باذن الله ممن يذهبون الى الحبيب وممن الله يبلغهم يعز.
الحبيب ان شاء الله شيخ أكرمك سوف الله.
يجعلك منهم يا شيخ سلمت سلمت بارك الله فيك مروة السلام عليكم مروة السلام عليكم يا جد ساعة وعليكم السلام يا مروة كيف حالك الحمد لله انت صحيتي النهاردة بدري ولا صحيتي متأخر صحيت بدري يعني سمعت الحدوتة بتاعتنا ولا ما سمعتيش سمعتها وشفت الكتاب بتاع حدوتة جدو سعد ولا لأ شفته طيب جميل انت النهاردة سمعتي مين بطل الحدوتة بتاعتنا يا مريم اسمه ايه سيدنا عمرو سيدنا عمرو آه، ابن الجموح الجموح عايزين نحفظ الاسم يا مروة سيدنا عمرو بن الجموح مش كده اه هو كان ايه كانت رجله ايه كان رجله مقطوع مقطوعة اعرج وخرج يجاهد مع النبي ولا لا خرج ودخل الجنة ولا ما دخلش دخل دخل برجله سليمة ولا برجله عرجة رجل عرضه لا سليمة سليمة اه لان لما بندخل الجنة ان شاء الله انا وانتي واصحابي وكل اللي بيشاهدونا دلوقتي اللي بيدخل الجنة بيدخل على اجمل صورة يا رب يا جدع، واجمل أنا- هيئة يا رب ندخل الجنة يا رب ايوه ادعي لي يا مريم جدا- انا وانتي جدا.
والمسلمين يا جد ساعة نعم ينفع أقول سورة الإنسان؟
اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمتاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا الله ما شاء الله عليك يا مريم الله عليك وعلى أدبك العالي ربنا يبارك فيك وفي كل أولادي وبناتي نسمع مصطفى السلام عليكم مصطفى السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا مصطفى وعليكم السلام ازيك كيف الحمد الحال لله آه، إن- انت منين في آه، في سيناء الحمد منين لله
من الطور دكتور سيناء الله أكبر الله أكبر وعندكم نعم.
جبل عندكم جبل سيدنا موسى
نعم وعين سيدنا موسى شفت نعم نعم شفت العين شفت العين يا مصطفى نعم ايوه والجو عندكم الان برد نعم.
ولا الجو برد ولا حر
جميل جميل ما توطي التلفزيون يا مصطفى الجو جميل طب وطي التلفزيون الاول وطي التلفزيون عشان تسمعني ماشي.
ازيك يا مصطفى
ممكن اقرا انت في سنه ايه الاول الحمد لله في سنه ايه
سنة خمسة طيب اقرا يا مصطفى خمسة اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله يفتح عليك يا مصطفى ما شاء الله يا مصطفى يا مصطفى
نعم عندكم زيتون نعم.
عندكم زيتون
نعم في شجر زيتون نعم.
ولا ما فيه طيب خي الس- مع السلامة يا مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام محمد كيف حالك يا محمد قل قل الحمد لله ذكي جدا محمد ايه السلام عليكم السلام عليكم ازيك الحمد لله انت كويس أوه.
هو انت نايم ولا صاحي لا صاحي صاحي الله اكبر ما شاء الله انت صاحي بدري انت صاحي بدري يا محمد صحيت بدري انا صاحي بدري طب وشربت الشاي وفطرت ولا لسه
لا لسه لسه طب يلا جهز الفطار عشان تفطر يلا مع اخواتك يا حبيبي وكل ال- يلا مع السلامه كده كده قول.
السلام عليكم يا بسملة السلام عليكم
قولي قولي السلام عليكم يا جدع.
السلام عليكم ازيك يا بسملة ازيك يا جد ازيك يا حبيبتي اخبارك ايه الحمد لله انتوا رحت الحضانة ولا المدرسة مدرسة في سنة ايه
كتير في كيجي خسارة راحت بسملة هتيجي هتيجي تاني ان شاء الله نبدأ مع حبايبي وأبنائي عشان نتعلم ونشوف قصة عمرو ابن الجموح قصة عمرو ابن ابن الجموع الجموح أول حاجة يا خالد نتعلمها من القصة إيه
يعني ان ال- ها.
نتعلم القصة ان الراجل اللي هو كان رجله عمرو الجموح كان رجله مقطوعة برضه كان عايز اللي هو يجاهد لكي يموت شهيدا ويدخل الجنة طيب ما نيجي نقولها كده يعني ما فيش حاجة تمنع الواحد من دخول الجنة باب الجنة مفتوح اللي عايز يروح يدخل الجنة يدخل مش كده وفي أعمال بتدخل الجنة أول حاجة تدخل الجنة بعد الإيمان بالله هو الإيه الجهاد الموت شهيد أهو الموت كده شهيد أول حاجة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يبقى الإيمان والجهاد يوصلوا للجنة سيدنا عمرو بن الجموح آمن بالله يبقى ناقص له إيه جاهد في الجهاد.
سبيل الله خرج يجاهد في سبيل الله طيب ولاده يا محمد سابوه يخرج ولا منعوه منعه قالوا له ايه ليه ما ينفعش يخرج عشان هو كانت رجليه مقطوعة عشان انت عندك عذر مش كده واحنا هنخرج ايه فاحنا هنخرج نجاهد بقى طب هو رضي رضي لا.
يقعد ده قال لهم ايه يا محمد
أذهب إلى الرسول قال لهم نروح نسأل النبي إذا قال لي اقعد هقعد قال لي اخرج نخرج معه النبي قال لهم ايه اه النبي قال له يعني انت مالك مالكش عذر لكن لو عايز تطلع- انت معذور معذور لكن لو عايز تطلع تجاهد سيبوه يخرج يخرج.
لعل الله يعطيه يعطيه.
يمكن ياخد الشهادة مش كده وفعلا خرج يا محمد ولا ما خرجش خرج وجاهد ولا ما جاهدش وجه وخرجوا معاه أولاده ولا ما خرجوش خ- خرجوا معاه الأربعة مش كده آه.
فيهم حد مات يا محمد ولا ما فيش حد مات من أولاده أولاده فيش مش في واحد مات خلاد مش احنا قلنا خلاد مات في المعركة معاه يبقى هو مات وابنه كمان خلاد مات في المعركة مش كده يا خالد طيب معنى ذلك ان الواحد يربي اولاده زي ما هو ايه ربنا تربى مش كده لو الراجل بيصلي يبقى اولاده لازم ايه يصلي يصلوا في ينفع واحد يصلي وأولاده ما يصلوش ما تنفعش يبقى ملوش لازمة ينفع أم محجبة وبناتها مش محجبات ينفع أم بتصلي وولادها ما بيصلوش ينفع أم قاعدة في البيت محافظة على نفسها وتسيب بناتها يمشوا في الشوارع ينفع السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا
ممكن أقرأ كيف حالك يا عمر الحمد لله انت في سنة ايه يا عمر أنا في الصف الثالث الإعدادي الثالث يعني السنة دي شهادة أيوه وانت مستعد يا عمر ولا مش مستعد مستعد ازاي بقى استعديت ازاي بتشيل حديد
بذاكر وكده بتذاكر وكده تشرب الحليب نعم ها لا ما بتشربش الحليب عمر
هشربه امال ايه بقى علشان تبقى قوي طيب بتذاكر من اول يوم يا عمر ولا لا ايوه بذاكر وبتحل الواجب ولا لا ايوه بحل أه وبتاخد درس ولا لا ايوه باخد درس في البيت ولا في المدرسة في البيت يا كده كل الأولاد بياخدوا دروس كل البنات بتاخد دروس ما فيش حد بيعتمد على المدرسة مفيش حد بيعتمد على المذاكرة ليه ليه ليه ما نذاكرش ليه ما نفهمش في المدرسة ما هو المدرس ما شاء الله بيتعب نفسه في المدرسة وبيشرح لو أنا فايق وبفهم وأقعد أسأل المدرس وبكتب ورا المدرس وبروح أذاكر الدرس بعد ال- الدراسة وقبل ما أروح المدرسة والله كانوا يعلمونا كده قبل ما تروح المدرسة بص في الدرس اللي انت هتاخده النهاردة وانت ممتاز يا عمر يلا اقرأ يا عمر أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ست سعد الله يبارك فيكي ربنا يديك الصحه والسلامه يا ست سعد انا بحبك بالليل
انت بنت ولا ولد
انا بنت في سنة ايه يا اسماء
لا والله انا ما رحتش المدرسه يا ست سعد طيب ما احنا قلنا يا اسماء أم؟
احنا قلنا ما حدش يقول لحد حتى لو راجل شايبة زي ما يقولوش بحبك ولا بحبك في الله ربنا يبارك فيكي ويسعدك يا رب ولا واحد ولا واحدة مش كده ان شاء الله طيب يا اسماء انت ان شاء الله حافظة قرآن يا اسماء ولا لا
الحمد لله حافظه يا ست سعد بتصلي وبتحافظة على الصلاة طبعا يا ست سعد محجبة
منقبه ما شاء الله ربنا يبارك فيك ويبارك في كل المحجبات العفيفات الطاهرات انت ان شاء الله يا اسماء انت سمعت الحكاية
والله يا ست سعد انا جيت اول ما لقيتك رحت منتصله على طول طيب ان شاء الله تسمعي الحكاية في الاخر هلخصها عشان تعرفي هند بنت عبد الله بن عمرو بن حرام زوجة عمرو بن الجموح عملت ايه السيدة هند دي كانت امرأة عظيمة ان شاء الله نتعلم منها بإذن الله تعالى السلام عليكم يا احمد
عليكم السلام ازيك ازيك يا ست سعد انا بخير وانت ازيك يا ست سعد انا كويس وانت الحمد لله الحمد لله انت في سنة ايه يا احمد انا سنة كتدون كي جي 2 الله الله الله وحافظ قد ايه يا احمد حوز عدى عشرين 20 اه اذا زلزالة اذا زلزلت يا سلام طب اقرا لنا كده اذا زلزلت بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تعدد أخبارها وأنها ربك أوحى لها يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يا سلام يا سلام ما شاء الله احسنت يا احمد وبارك الله فيك وفي كل اولاد المسلمين يا رب ما شاء الله يا خالد انت بتصلي ولا بتصليش نعم صح ما شاء الله وانت يا محمد صلي وانت يا محمد مين اللي بيصلي في المسجد بتصلي في المسجد يا محمد؟
بفطر بفطر عمر بن الخطاب م- بتصلي على طول في المسجد وانت يا محمد يعني لما بيكون في اوقات يعني انتوا بترجعوا من المدرسة الساعة كام اثنين اتنين طب بتصلوا الظهر فين
أحب أصلي في المدرسة في مسجد في المدرسة آه.
ممتاز وبتصلوا مع بعض في المدرسة ولا لا أصل إحنا بس- مش- بنصلي متأخر ولا كل واحد لوحده آه، كل واحد لوحده طيب يعني احنا بنقول ان شاء الله تعالى يا ريت في كل مدرسة يكون في مسجد ويا ريت المدرسين يساعدوا الأولاد الأول المدرسين نفسهم يصلوا وبعدين يساعدوا الأولاد والبنات على الصلاة يا سلام لما نبدأ تعلم أن يكون في الب- في المدرسة مسجد نع- نعرف كيف ن- نصل الأولاد بربهم عشان ندعي وإحنا بنصلي مش إحنا بنقول يا محمد أقرب ما يكون العبد من ربه هو شاهد ساجد ساجد في الصلاة مش كده بيبقى الواحد قريب لأن ربنا عز وجل يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب واسجد وإيه واقترب يبقى تبقى قريب من ربنا يبقى لو أنا عايز أدعو ربنا لو أنا مريض لو أنا عايز أنجح لو في عندي مشكلة وعايز أدعو الله عز وجل أعمل إيه صلي صلي وصلي وأنا د- السجود ساجد أدعو.
أدعي ربنا أبكي أعيط وأبكي وأقول يا رب يا رب اشفيني يا رب اشفي أبي يا رب اشفي أخي يا رب نجحني يا رب نجح أخي يا رب رجع أبي وأمي بالسلام أدعي اللي أنا عايزه أدعي وأنا إيه ساجد ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء وانت ساجد الدعاء ادعوا بما تشاء تعالوا بقى نشوف قصة عمرو بن الجموح بسرعة عشان اللي ما حضرش وما كانش لسه صاحي يصحى واحنا في يوم 6 اكتوبر بنتكلم على بطولات الأبطال المصريين في يوم 6 اكتوبر اللي عبروا القناة وحطموا خط برليف كسروا الخط, الخط برليف كسروا الحاجز وعبروا إلى سيناء وردوا لنا أرض سيناء الطاهرة أسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها وفي مصر وأهلها وحكومتها ودعاتها وشيوخها وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين واحد من أصحاب النبي اسمه عمرو بن الجموح كان أعرج في غزوة أحد قال أنا أريد أن أدخل الجنة أدخل الجنة بعرجتي هذه ولاده منعوه كان عنده أربع أولاد أولاده منعوه كان له زوجة اسمها هند ما منعتوش قالت له أخرج أنت وأولادك ما عيطتش زي الأمهات هتروحوا فين أنت وأولادك الأربعة يخرجوا ويسيبوني هنا ه- مش عارفة هترجعوا ولا مش هترجعوا لا قالت اخرجوا كلنا لله فداء لدين الله خرجوا الخمسة وبدأت المعركة وسيدنا عمرو بن الجموح بطل كان طويل وكان أصلع وطويل بطل لكن أعرج وما منعهوش العرج إنه يقاتل في سبيل الله قعد يقاتل يقاتل في الآخر قتل شهيدا رضي الله عنه وابن خلاد قتل قتل شهيدا شهيدا
وزوجته هند وصلها الخبر كل النساء في المدينة وصلهم الخبر إنه قتل سبعون من أصحاب النبي كل واحدة طلعت تدور على مين على أهلها الله
سيدة السيدة هند امرأة مسلمة لقت جوزها زوجها وأخوها وابنها مقتولين عملت إيه بقى خلصوا معنا قعدت تلطم لا.
قعدت تصوت لا.
قعدت تقول ما انا قلت لكم ما تخرجوش يا كد... لا ابدا قالت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون وراحت شايلاهم حطاهم على الجمل عشان تجيبهم تدفنهم في المدينه المدينة وهي راجعة الجمل مرضيش يمشي تضربه مرضي راح برك برك يعني ايه ما وقف.
قعد ان شفت الجمل لما بينام على رجليه وايديه كده آه.
بركة نام قابلتها السيدة عائشة قالت لها ايه الخبر يا هند عندك الخبر انت كنت في المعركة قالت لها رسول الله بخير طب ومين دول قالت لها زوجي وابني وأخويا ماتوا جميعا شهداء قالت لها والجمل ماله قالت لها مش عايز يمشي قالت لها عشان الحمولة تقيلة قالت لها لا ده هو بيشيل أكتر من كده ده في حاجة كل ما رجعه ناحية أحد يجري أجيبه ناحية المدينة ما يرضاش يمشي فذهبت إلى النبي تسأله قال لها يا هند ماذا قال عمرو هو قال إيه لما طلع للمعركة الدعاء قال اللهم لا تردني إلى أهلي واقبلني عندك شهيدا قال لها خلاص استجاب الله دعاه يا سلام ثم قال لها الملائكة تظلله ما زالت الملائكة تظلله تنظر أين يدفن ودفن في أحد رضي الله عنه وأرضاه وهو الآن في الجنة لأن النبي قال له ستدخل الجنة وتمشي في الجنة برجلك سليمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أسأل الله أن يتقبلنا عنده في الشهداء وأن يبارك في أولادنا وبناتنا وأن يقبل من شهدائنا وأن يرزق أهلهم الصبر وأن يعين الرئيس على إصلاح بلدنا مصرنا ورد الأمن إلى بلدنا وأسأل الله أن يبارك في الآباء والأمهات كل أم بتربي أولادها كل أب بيربي أولاده على الإسلام والإيمان والصلاة بارك الله فيه وفي الختام استودعكم الله وإلى لقاء إن شاء الله السبت القادم مع حدوتة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا جدي سعد